الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحى بنا إلى الخيرات وصرفنا عن المضرات نحمده سبحانه وتعالى في كل آن وأشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان عظيم الشان وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المرسل إلى الإنس والجان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأعلام وآل بيته الكرام يا أيها ال- ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا واياكم من الفائزين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ونعوذ بالله ان نكون من اهل النار وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي الكرام ومستمعي الأعزاء ها نحن أولئي مع الحلقة التاسعة من حلقات الأكاديمية المتعلقة بشرح متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا ذلك العمل بخير ما يكون الإتمام سائلين المولى عز وجل أن يجزي كل من كان سببا في جمعنا هذا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في سجل أعمال القائل والمستمع والمحب لهما إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلنا إلى باب المنصوبات وقد عددنا بعضها بالأمس فهنسمع هنستمع إليها من أولها نعم تفضل باب باب منصوبات الأسماء المنصوبات أربعة عشر وهي وقد سبق أن قلنا إنها خمسة عشر ها باعتبار أن المضارع المنصوب بحرف نصب داخل في المنصوبات لكن المنصوبات للأسماء أربعة عشر يبقى أربعة عشر اسما منصوبا وواحد فقط مرفوع منصوب من الأفعال اللي هو الفعل المضارع المسبوق بأن أو لن أو كي أو إذا يريد الله أن يخفف عنكم ها ومثل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومثل قوله تعالى وإذا لا يؤتوا الناس نقيرا على قراءة ومثل لكي لا يكون لكي لا يكون عليك حرج هذا هو المنصوب الخامس عشر بدأنا به لأن المصنف لم يذكره تفضل آه.
المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى الحمد و- لله رب واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل تفضل هذه هي الخمسة عشر التي ذكرنا آه، طرفا منها أمس وسنبدأ بالأول منها نعم قال
باب المفعول به وهو الاسم المنصوب أي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت, وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر انتظر, انتظر. احنا تكلمنا بشيء من الإيجاز عن المفعول به قلنا ان التعريف التقليدي للمفعول به أنه ما وقع عليه فعل الفاعل واستبدلنا هذا بأنه ما تعلق به فعل الفاعل سواء كان إثباتا أو نفيا أو نهيا أو استفهاما أو شرطا الأمثلة التي ذكرها الشيخ في الإثبات اللي هو إيه بقى؟ هم؟ ركبت الفرس وضربت إيه؟
زيدا زيد طيب في النفي زي إيه؟ أه؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذا كذا دي هي المفعول به في صيغة إيه؟ النفي مثلا ما ضرب محمد إلا الكلب يبقى دي ايه في صيغه النفي طب النهي زي ايه لا تضرب مسكينا طب الاستفهام مثل ايه هل ضربت احدا اليوم طب الشرط زي ايه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يبقى المفعول به ايه ما تعلق به فعل الفاعل سواء كان في الاثبات او النفي او النهي او الاستفهام او الشرط نعم والامثله زي ما قلنا ايه ضربت ايه ضربت زيدا والتاني مثال اللي بعده وركبت- ركبت ركبت الفرس الفرس.
مثل بالمثالين ليبين لك انه لا فرق في ذلك بين ان يكون المفعول به عاقلا كالمثال الاول او غير عاقل كالمثال الثاني وقلنا امس ان الفاعل والمفعول قد يكونان عاقلين مثل إيه؟ اكرم محمد خالدا وقد يكونان غير عاقلين مثل ايه هم؟ آه ركل الحمار الكلب وقد يكون الفاعل عاقلا والمفعول غير عاقل مثل ضرب علي القط وقد يكون العكس مثل عض الكلب الطفل عض الكلب ايه ها الطفل دي انواع الفعل والفاعل والمفعول من حيث العقل وغير العقل نعم وهو قسمان ظاهر ومضمر فض- كما كان الفاعل ظاهرا ومضمرا وكذلك نائب الفاعل والمبتدا كذلك المفعول به نوعان ظاهر احنا قلنا الظاهر وايه وما لا يحتاج في بيان حقيقته الى قرينه زي محمد وعلي وفاطمه وسعاد وما شاكل ذلك والمضمر ما يحتاج الى قرينه تكلم او خطاب او غياب انا انت هو وما شاكل ذلك مم. يبقى اذا الايه المفعول قسمان ظاهر وي- ويدخل في الظاهر ايه احنا قلنا المبهم لكن لما قلنا ان التقسيم اما ان يكون ثنائيا او ايه او ثلاثيا فبعضهم يدخل المبهم في المبهر وبعضهم يجعله قسما مستقلا نعم وهو قسمان او ضربان ها؟
فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ما, ما ومنفصل تقدم ذكره ضربته زيدا وضربت وركبت الفرس بس ها؟
والمضمر قسمان متصل ومنفصل نعم فالمتصل إثم فالم- تكلمنا قبلا ان الضمير ينقسم الى قسمين بارز ومستتر فالبارز ما له صورة في اللفظ والخط ما له ايه ها صورة آه زي انا انا آه اكرمت زيدا اكرمت التاء ده. هذا المضمر ينقسم الى مضمر بارز كما تكلمنا وهو مستتر وهو الذي ليس له صورة في اللفظ ولا في الخط زي ايه اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ إيه ها اقرأ أي أنت يبقى الفاعل مستتر تقديره أنت هل أنت دي مذكورة في اللفظ طب هل أنت مذكورة في الكتابة لا طب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق هو خلق هو يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يبقى المستتر ما ليس له صورة في اللفظ ولا في الخط ولكن في التقدير والبارز نوعان منفصل ومتصل المنفصل ما يعتمد بعد الله على نفسه والمتصل ما اتصل بغيره اسما او فعلا او حرفا اسما زي انك والفعل مثل ها ضربت والحرف مثل بي من قولنا فلان مر بي اذا الضمير المتصل هو الذي يتصل اما باسم ها او بفعل او بحرف ادي انواع الضمائر بايجاز نعم سيدي والمضمر قسمان الضما- الضمير البارز بقى نوعان اللي اسمه المنفصل يعني الضمير البارز المنفصل نوعان ضمائر بارزة منفصلة في محل رفع وضمائر بارزة منفصلة في محل نصب اللي يهمنا مين بقى في الاثنين دول ها في محل نصب اه اللي احنا قلناهم إياي وإيانا وإياك وإياك إياكما إياكم إياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهما إياهن اللي في مقابل أنا ونحن إلى آخره يبقى ده اللي يهمنا من الضمائر البارزة المنفصلة طب اللي يهمنا من ضمائر البارزة المتصلة قالوا آه ياء المتكلم مثل أكرمني فلان كاف المخاطب وفروعها مثل أكرمتك أكرمتك أكرمتكما أكرمتكم أكرمتكن هاء الغائب وفروعها مثل فلان أكرمته وأكرم وفلانة أكرمتها والرجلين أكرمتهما والمرأتان أكرمتهما والزيدون أكرمتهم والزينبات أكرمتهن فقالي إيه الضمائر إما بارزة منفصلة في محل نصب أو ضمائر بارزة متصلة في محل نصب اللي هي ياء المتكلم وكاف المخاطب وفروعه وهاء الغائب وفروعه ومعهن نا نا إذا سبقت بحركة مثل أحبنا الأستاذ يبقى من المحب ومن المحب هم. من المحب الأستاذ ومن المحب نحن أحبنا بخلاف ما لو قلنا أحببنا الأستاذ أحببنا يبقى لنا ضمير رفع ضمير إيه فاعل إنما أحبنا الأستاذ يبقى ضمير نصب متصل كمل يا نصب فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا هات اللي قبليها اللي قبليها قبليها بس بثانية والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا وضربك ضربني يبقى مين ياء المتكلم ها وضربنا وضربنا.
ضربنا دي ايه نا الدالة على المتكلم المعظم نفسه او المتكلم ومعه غيره طب نعرف ازاي نا اللي هي فاعل او مفعول اذا كان قبلها ساكن تبقى في محل رفع واذا كان ما قبلها مفتوحا يبقى في محل ايه نصب مفعول به هذا مع الماضي اما مع المضارع والامر فالضمير لابد ان يكون متصلا في محل نصب ضمير لابد ايه ها ان يكون يعني مثلا ايه ها فلان يحبنا يبقى انا مفعول به مبني على السكون في حل ايه نصب وف- والفاعل ضمير مستتر تقديره هو طيب احبنا يا فلان يبقى انا هنا مفعول به يبقى الضمير اذا اتصل بالمضارع او الامر يبقى مفعول به على طول. اما اذا اتصل بالماضي يبقى ايه ان كان مق... نعم إن كان مسبوقا بساكن يبقى فاعل أو نائب فاعل وإن كان مسبوقا بمتحرك يبقى مفعول به قلنا إن الضمائر البارزة المتصلة اثنا عشر ضميرا وبدأنا بالأمثلة تفضل يا ابني.
فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا وضربك ضربني هو طبعا ليس هذا كلاما تاما عند النحاة لأن من الذي ضربني كان المفروض يقول مثلا إيه فلان ضربني لكنه يعني مشي حالك يعني كما يقولون يبقى ضرب فعل الماض والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الذي في نية المؤلف ها والنون نون إيه الوقاية والياء مفعول به هذا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب يبقى ياء المتكلم تكون في محل نصب وفي محل جر نعم ضربني وضربنا ضربنا هنا بقى نا مسبوقة بمتحرك تبقى مفعول به مبني على السكون في محل نصب نعم وضربك مفعول به مبني على الفتح في محل وضربك انا مثلا قلت ضربتك ضربتك يبقى التاء تبقى هي الفاعل والكاف هي المفعول به نعم وضربك مفعول به مبني على الكسر في محل نصب وضربكما المبني في محل نصب ايضا للمخاطبين او المخاطبتين وضربكم المخاطبين مم. ضربكن المخاطبات نعم وضربكم ماشي المخاطبين والثانيه المخاطبات ضربكن وضربكن وضربه فلان ضربه فلان يعني محمد ها ضربه علي مثلا يبقى نهاء ده ايه للغائب المذكر مبني على الضم في محل نصب نعم وضربها الغائبة مبني على السكون في محل نصب مفعول به طبعا مم.
وضرب- وضربهما مبني في محل نصب مفعول به أيضا للم- للغائبين أو الغائبتين مم. وضربهم للغائبين مبني على السكون في محل نصب وضربهن مبني على الفتح في محل نصب ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات فقضاهن قضى فعل الماضي والفاعل مستتر تقديره هو الى الله وهن مفعول به مبني على الفتح في محل نصب نعم والمنفصل اثنا عشر وهي إياي إياي مم. يبقى وإي- ده للمتكلم المفرد مم.
وإيانا إياي زي إيه إياي أكرم فلان أصلا كانت إيه أكرمني فلان أي أك... أصلا إيه بقى ها أكرمني فلان فيقول أكرم إياي أكرم فلان يبقى إياي تبقى إيه ضمير بارز منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا للحصر أكرم فعل ماض ونا- و- ومحمد فعل نعم وإيانا إيانا علم الأستاذ إيانا إيه ها أصل الكلام كان إيه؟ علمنا الأستاذ يبقى ده المتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره نعم وإياك مثل قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يبقى هذا ضمير المخاطب المذكر نعم وإياك مخاطبا مؤنثا وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات مثل ايه اياكن اكرم فلان اصلا إيه؟ اكرم فلان إيه؟ اكرم اكرمكن فلان اه والاعراب زي ما انتم عارفين نعم وإياه ده للغائب المذكر مثل ايه اياه اكرمت اياه ايه ها اصلا اكرمته يبقى الغائب يبقى ها ها- اياه المبني في محل نصب وإياها للمخ... للغائبة للإيه الغائبة إياها علم زيد أصلا علمها زيد مم.
وإياهما للمغ... للغائبين أو الغائبتين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات نعم وإياهم وإياهن ماشي باب يبقى الوصف.
إذا يبقى إذا إيه دي ضمائر بارزة منفصلة واللي قبليها ضمائر بارزة متصلة وال 24 ضمير دول مفعول به بس مرة ضمير بارز ها متصل ومرة ضمير بارز إيه منفصل طب هل يكون المفعول به ضميرا محذوفا نعم قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا اصله ايه ذرني ومن خلقته ذرني, ذرني ايه ها يبقى الهاء ده ايه اللي هي عائد على من ضمير مبني في محل نصب طيب هل إيا هي الضمير والكاف حرف خطاب ولا إيا حرف عماد والكاف هو الضمير ولا إياك هو الضمير كل أقوال ثلاثة أسهلهن إن إياك الضمير أو إيانا إلى آخره نعم تفضل باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب يراد بالمصدر كما قلنا بالامس احنا شرحنا بعض الحاجات دي بالامس يراد بالمصدر هنا المفعول المطلق يراد بالمصدر هنا ايه لان المصدر ليس له موقع معين ليس له ايه يعني ممكن يجي مبتدا ها نصر الله قريب يجي اسم ان ان نصر الله قريب يجي مجرور ها سررت من نصر الله ها يبقى المصدر ممكن يجي فاعل مفعول مبتدا الى اخره لكن المراد بالمصدر عند الاطلاق ايه المفعول المطلق يبقى اذا اطلق المصدر يراد به ايه المفعول ايه واحنا اتكلمنا عليه امبارح قلنا المفعول المطلق مؤكد لعامله مبين لنوعه مبين لعدده الى اخر ما تحدثنا قلنا ان الحكمه من المصدر في اللغه العربيه توكيد الفعل وان المراد به حقيقته زي قول الله تعالى وكلم الله موسى ايه ها تكليم قلنا الكلام ده بالامس يبقى المصدر عند الاطلاق يراد به مين المفعول المطلق اما اذا قيد فيتقيد بانه مبتدا او خبر او فاعل او نائب فاعل او اسم ان او اسم كان الى اخره نعم المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل يجيء ثالثا في تصريف الفعل احنا عارفين ان الفعل تصريفاته ايه مم. فعل ماض فعل مضارع ها آه، فعل امر مصدر فهو بيقول ان ده ياتي في التصريف الثالث يعني ايه لان فعل الامر يعني بعضهم يعتبروه من المضارع كما قلنا مش احنا قلنا مره ان بعض النحويين يعدون الامر ايه مضارعا مجزوما بلام امر محذوفه اما البصريون فيرون ان الامر في قسم براسه فعند البصريين يبقى الترتيب الرابع ولا الثالث الرابع وعند الكوفيين يبقى الثالث بس ها.
نحو ضرب يضرب ضربا شفت بقى او جاب الماضي ضرب جاب المضارع يضرب وجاب المصدر يض- الضرب طب لو عوزنا بقى التقسيم بتاع البصريين ليه ضرب يضرب يضرب ضربا ها ضرب ايه اه هو كده يبقى الترتيب الثالث عند الكوفيين والترتيب الرابع عند الايه عند البصري واحنا قلنا ان الشيخ ده لفق المذهب لفق بين المذهبين فهو ذكر ان الافعال كام ثلاث لكن قال لك ان الامر ايه ها الامر مجزوم مجزوم ازاي يبقى مجزوم وامر ها يبقى اذا لفق بين مين بين المذهبين البصري والكوفي ها وهو قسمان لفظي ومعنوي وهو الضمير ده عايد على مين؟ اه لا مفعول مطلق يعني ما هو المصدر يعني قلنا ايه؟ ها المفعول المطلق عند الاطلاق م. وهو نوعان ها لفظي ومعنوي اه نعم م.
فإن فق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قت- قتلوه قتلته قتلا ليه بس الارهاب ده ها؟ طب ما نقول وقد وكلم الله موسى تكليما ها كده ولا اه يبقى قتلته ماض وفاعل ومفعوله وقتلا ايه ها مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة بفعل. ادي معنى لفظ يعني ايه يعني ان المصدر من الفاظ الفعل شوف قاتل قتلا طيب لو قلنا مثلا ايه قعدت جلوسا يبقى ده من لفظي ولا من معناه من معناه ادي معنى اللفظي وادي المعنوي قول يا ابني ها.
وإن وافق معنى فعله دون لفظه معنى فعله نعم دون وإن- لفظه وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقعدت وقو...
وقمت جلوسا وقوفا ماشي آه. نعم و- وما أشبه ذلك مم. نعم باب ظرف الزمان وظرف ال- يعني- وظرف الز- باب ظرف الزمان وظرف المكان طبعا احنا قلنا يا اولاد ان المفعول المطلق كم نوع ثلاثه انواع كده مؤكد لعامله زي الامثله اللي ذكرها الشيخ ومبين لنوعه زي ما قلنا بالامس والذاريات لا, لا زي ما قلنا مثلا ايه فان جهنم جزاؤكم جزاء موفور مش انتوا يعني ها خدت بالكم اه, آه ومؤكد لمبين لعامله مثل آه، لعدده زي ايه ضربته ضربه او ضربتين او ضربات وقلنا ان العامل للمفعول به إيه المفعول مطلق يعني اما ان يكون الفعل وهذا هو الاصل واما ان يكون الوصف زي والذاريه ذروه والصافات صفا وإما أن يكون المصدر زي عجبت من ضربك اللص ضربا ضربا شيء يبقى ضرب ضربا دي إيه؟ منصوب بضرب ماشي يا سيدي هذه بالنسبة للم- المفعول فيه بقى يشمل وظرف الزمان وظرف المكان يعني ممكن تعتبر هذا نوعا وممكن تعتبره نوعين الشيخ ذكر على انهم نوعان ظرف الزمان وظرف المكان ده منصوب وده منصوب لكن يجمع الاثنين ايه ها المفعول فيه يبقى الذي يشمل ظرف الزمان والمكان اسمه ايه بقى هم؟ اه وجبنا آه قلنا مثلا مفعول فيه زي ايه ظرف الزمان زي ايه وجاءوا اباهم عشاء يبكون شوفوا وجاءوا ايه يبقى عشاء مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفرحة طب المكان زي ايه وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا فين ظرف المكان هنا وراء من وراءهم اه شوفوا مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفعل وعلامة نصبه وراء مضاف وهم مضاف إليه ماشي يبقى المفعول فيه هو ايه ظرف الزمان ظرف طب وظرف الزمان وظرف المكان هو ايه هو المفعول ايه يبقى احنا خدنا المفعول فيه وخدنا المفعول المطلق اللي اسمه المصدر وخدنا المفعول به بقي لنا المفعول لأجله والمفعول معه بقي لنا يا حلوين ها المفعول ايه مم. لأجله والمفعول إذا المفاعيل كام خمسة ها ذكرنا ثلاثة اللي هم ايه مم. مفعول به والمفعول المطلق اللي اسمه المصدر والمفعول فيه اللي هو ظرف الزمان والمكان الشيخ اعتبر ظرف الزمان والمكان اعتبرهما اثنين نعم طب ب- باب باب ظرف الزمان وظرف المكان مم. نعم ظرف الزمان هو هو اسم الم- هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه ايوه ولذلك اسمه مفعول فيه عشان كده يعني ها نحو يعني مثلا يق- نقول ايه ما قلنا مثلا جئتك صباحا كاني قلت ايه مم. جئتك في وقت الصباح فاختصرنا في وقت الصباح قلنا ايه ها صباح يبقى ده لون من الوان الايجاز لون من الوان ايه نحن الان او قابلتكم سنه كذا اي في سنه كذا نعم نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما دي- أشبه ذلك كل دي اسمها ظروف ايه ها زمان اه يعني مثلا كان اليوم بمعروف بقى اليوم اللي احنا فيه او حسب السياق او حسب ايه يعني ما رب العزه يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم بقى معناه ايه اليوم الذي نزلت فيه الايه اللي هو يوم عرفة طيب ها فاليوم لا يظلمون شيئا يوم القيامة شيء ولا آه. آه. يبقى اليوم يفسر بإيه بالسياق الذي ورد فيه لكن العلماء ألتقي بكم اليوم يبقى اليوم اللي احنا فيه ده اللي هو الجمعة مش كده اه وهكذا نعم ادي اليوم الثاني ايه
والليلة الليلة معروفة ها ماشي وغدوة غدوة لي في أول النهار يعني ها أتيتك غدوة ها وبكرة ده اللي في الآخر اليوم أو برضو أول اليوم برضو بكرة وأصيلة بكرة إيه وأصيلة نعم وسحرا سحر اللي هو الثلث الأخير من الليل ها الثلث الأخير منين آه زي مثلا قول الله تعالى نجيناهم بسحر بسحر يعني مثلا يقول إيه ال- سألتقي بك إن شاء الله سحرا يعني إيه الثلث الأخير من الليل نعم وغدا أظن عارفين غدا يعني إيه؟ اليوم الذي بعد يومك قد تنزل الآخرة منزلة الغنم بالنسبة للدنيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت إيه لغد.
لغد نعم وعتمة
كم عتمة عتمة اللي هو العشاء يعني آه يعني وصباحا معروف ومساء آه. مساء يبدأ كما قلنا في باب كان وأخواتها من بعد الظهر إلى غروب الشمس نعم وأبدا ابدا ظرف لاستغراق الازمنه المستقبله ابدا ايه بقى ها ظرف مم. لاستقبال لاستغراق الازمنه ايه اه اثباتا او نفيا اثباتا زي ايه خالدين فيها ابدا يبقى ده ظرف للمستقبل في اسلوب الاثبات طيب ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم يبقى ده ظرف لاستقبال الازمنه المستقبله في النفي والحديث عن مين عن اليهود عليهم لعائل الله وملائكته والناس اجمعين هم وعملاؤهم نعم وأمدا امدا يعني امدا طويلا وقتا طويلا الى اخره إيه بس بالنسبه لابدا لا يصح ان تقول ما لقيتك ابدا لا يصح ان تقول ايه ها ليه لأنه هنا أبدا لمين للمستقبل إنما ما لقيتك للماضي آه. إنما يقابله قط يقابله إيه بقى آه. ما أكلت هذا الطعام قط وما رأيتك قط يبقى قط هنا يبقى مفعول فيه ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب يبقى ده لاستغراق الأزمنة الماضية استغراق الأزمنة إيه في النفي خاصة نعم قط وح- وحينا معروف إن حين ده مبهم ظرف مبهم ها يلا اتفضل و- وما أشبه ذلك ماشي م.
وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه زي ما قلنا وكان وراءهم ملك أي كان في الجهة الخلفية ملك وبالمناسبة إن وراء تعني أيضا أمام فهي من أسماء الأضداد فمن كان وراءك فأنت أمامه ومن كنت وراءه فهو أمامه يعني يجوز أن نقول إيه؟ جاء زيد أو قعد زيد ورائي ها بالنسبة لي يبقى وراء بالنسبة لي بالنسبة لك يبقى أرجاك كان وراءهم ملك قرئ وكان امامهم ملك فاذا وراء تستخدم لايه للخلف وللامام والسياق هو الذي يوضح ذلك ماشي ها نحو أمام وخلف امامهم و- وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء عند بالذات عند دي مفعول في ظرف مكان او زمان بحسب ما تضاف اليه اما اقول لك ايه سانتظرك عند الحديقه يبقى زمان ولا مكان طب سأنتظرك عند المساء يبقى زمان يبقى حسب ما ايه ها بالضبط. وبعدين خلي بالكم الفرق بين عند ولدى ايه ها عند لما حاضر وغاب ولدى لما حضر فقط ايه الفرق بين لدى وعند ها عند لما حضر وغاب يعني اقول مثلا ايه عندي مال فاذا فتشت في جيبي ولم تجد شيئا يبقى جائز طب واذا قلت لدي مال وفتشت جيبي وما لقيتش فيه حاجه يبقى كاذب ماشي يبقى لدى تكون لما ايه حضر وعند لما غاب وحضر قال الله تعالى فألفيا سيدها لدى الباب فألفيا ايه ها لدى اي ده لدى اي ظرف مكان اهو أه منصوب أه وعلامة نصب فتحة مقدرة على قفل التعذر يبقى لدى الباب في المواجهة يبقى لدى لما حضر وعند لما غاب وحضر مم، نعم سيدي ومع ماشي مع برضه زي ايه زي عند في انها برضه تضاف للزمان والمكان ماشي مع- وإزاء.
مم، وإزاء اتجاه يعني مم.
وحذاء حذاء يعني اتجاه برضه مش و- حذاء يعني الج- الحذاء اللي احنا عارفينه لا آه. فلان حذاء فلان اي الجهه بتاعته نعم وتلقاء تلقاء برضه تلقاء اي وجه ولما توجه تلقاء مدينة يبقى ما جعل التلقاء ليه مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفعل وعلامة نصبه حذارة تلقاء مضاف ومدينة مضاف إليه نعم وهنا هنا اسم ظرف اسم إشارة للمكان القريب اسم إشارة إيه؟ مم. يبقى إذا هنا جمعت بين إيه؟ جمعت بين الإشارة وظرف المكان ها نقول هنا القاهرة تسمعوش البرامج يقول هنا القاهرة قاهرة ها هنا وما أدراك ما هنا يبقى هنا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم والقاهرة مثلا مبتدأ مؤخر نعم وثم طبعا هنا وها هنا برضه ها هنا مثل هنا بس ها حرف تنبيه قال الله تعالى على لسان قوم موسى عليه السلام إن ها هنا قاعدون إن إيه ها آه وهناك للإشارة إلى المكان المتوسط وهنالك للبعيد نعم وثم ثم بمعنى المكان البعيد معنى المكان ايه ها قال تعالى وازلفنا ثم الاخرين وازلفنا ايه ها ثم هنالك يعني اسم اشاره للمكان البعيد مبني على الس- الفتح في محل نصب ظرف مكان نعم وما أشبه ذلك نعم بالمناسبة بس بنبه ان ثم غير ثم ثم حرف عطف للترتيب والتراخي اما ثم فاسم اشارة للمكان البعيد وما يصحش تقول من ثم من ثم خطأ لكن تقول من ثم تقول ايه ها من ثم ثم غير ثم وقلنا كده نعم باب الحالي نعم الحال- اللهم اصلح احوال المسلمين اجمعين يا رب نعم الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن, لمن بهم من الهيئات الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الأحوال والأوضاع مول مثلا إيه جاء زيد كيف جاء ها راكبا ماشيا ها ممتطيا عجلة ها راكبا طائرة إلى آخره طيب مثلا نقول إيه لقيتك ها مكفهرا مبتسما ضاحكا كل دي صالحة يبقى لما أقول لقيتك ضاحكا أدي حاله مبين لهيئة الفاعل مع الفعل لقيتك كيف لقيتني لقيتك إيه ها آه يبقى الحال يا أولاد علامته أن يصلح وقوعه في جواب كيف أن يصلح إيه ها وقوعه في جواب كيف وأصل الحال حول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف ويجوز في الحال التذكير والتأنيث تقول هذا حال حسن وهذه حال حسنة هذه حال إيه ها والأفصح التأنيث نعم نحو قولك جاء زيد راكبا يبقى جاء زيد دي جمله كامله ولا مش كامله اه بس بيقولوا كيف جاء بقى زيد يبقى جاء زيد ايه ها يبقى جاء فعل ماض وزيد فاعل والفاعل مرفوع زي ما احنا عارفين وراكبا حال حال منصوب بمين بجاء وعلامه نصبه فتح الزاره وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود الى زيد نعم وركبت الفرس مسرجا يبقى جاء زيد راكبا الحال هنا م- صاحب الحال مين يا اولاد زيد فاعل طيب ركبت الفرس مسرجا يبقى هنا فين الحال مسرجا منصور فين صاحبه لا الفرس ما هو ركبت الفرس مسرجا يبقى مين الح- صاحب الحال ها اه تقول يا ابني اللي فات كان فاعل جاء زيد ضاحكا انما هنا مف- من الايه ها من- يعني مفعول به ها مش كده ولا- ها؟ ركبت ماض وفاعل الفرس مفعول به منصوب مسرجا يبقى حال من مين من المفعول طب فين العامل بتاعه مش احنا قلنا لابد لكل منصوب من ناصب ولكل مرفوع من رافع الى اخره يبقى ركب ركب هذا هو العامل ماشي يا اخوانا ها، ركبت الفرس مسرجا نعم ولقيت عبد الله راكبا لقيت عبد الله راكبا هنا دي راكبا تصلح ان تكون حالا من مين من لقيته تادي ويصلح ان يكون حالا من مين عبد الله طيب لو قلنا لقيت عبد الله راكبين يبقى حال من مين حال من التاء وحال من عبد الله كده ولا لا يبقى ممكن يكون الحال من الفاعل من المفعول به محتمل لأحدهما جامعا بين الاثنين هم ماشي يا اخوانا آه. قد يكون الحال أيضا من المضاف إليه كقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم ها حنيفا أن اتبع إيه حنيفا ده حال من مين من ابراهيم وابراهيم ده مضاف اليه عليه السلام ماشي طيب أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يبقى شيخا حال من مين حال من الياء في بعلي وهكذا أعمل وما أشبه ذلك
خلاص ها والحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة زي أنواع مين الخبر نعم يا ابني ها ولا يكون الحال إلا نكرة
انما النعت يكون ايه نكره ومعرفه حسب الايه حسب المنعوت النا- النعت يكون ايه ها نكره معرفه حسب المنعوت زي ما قلنا قبل كده في باب التوابع انما الحال لا يكون الا ايه نكر وبعدين صاحب الحال معرفه غالبا صاحب الحال ايه ها معرفه غالبا نعم ولا يكون إلا بعد تمام الكلام نعم ولا يكون لا صاحب يكون إلا بعد تمام الكلام خدوا بالكم يعني بعد أن تستوفي الجملة ركنيها المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو ما إذا لكن اللفظ بتاعه ممكن أأخره أو ممكن أوسطه أو ممكن أقدمه يعني مثلا جاء زيد راكبا دي الحال جاي فين في الآخر أهو طب جاء راكبا زيد جه في الوسط طب راكبا جاء زيد ده متقدم عليهما يبقى يجوز في الحال إيه التأخر والتوسط والتقدم لكن رتبته إيه رتبته إيه التأخير وازاي يكون فاعل يعني فاعل وحال ازاي ما ينفعش الاثنين لا تتصرف كده يبقى الحال ممكن يتاخر ويتوسط ويتقدم لكن رتبته التاخير ولذلك قال لك يجيء بعد تمام الجمله نعم ولا يكون صاحبها إلا معرفة غالبا حط كلمه غالبا ليه لانه قد يكون نكره في ظروف معينه واحوال معينه مثل ايه مثل قول الله تعالى وما اهلكنا من قريه إلا ولها كتاب معلوم فجملة ولها كتاب معلوم حال في محل نصب وصاحب الحال قرية وهي نكرة ها و- ومن ثم قالوا إيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ووراءه رجال قياما أنا بنبه على الحتة دي ليه؟ لأن في بعض الناس ترفض أن يكون الإمام جالسا ترفض إلا إذا كان المأمومين جزاء لكن كان هذا في البداية ثم نسخ ذلك بهذا الحديث صلى إيه ها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ها جالسا أدي ح- جالسا حال من مين من رسول الله صلى الله عليه وسلم من- يعني من المعرفة طيب ووراءه رجال قياما وراءه إيه ها يبقى قياما حال صاحبه مين صاحبه من رجال نكره اذا ولذلك قلنا غالبا قلنا ايه بقى يعني ولا يكون صاحبه الا معرفه نقول كلمه غالبا نقول ايه اما الحال فلا يكون الا ايه نكره والحال من المنصوبات يعني لا يكون مجرورا ولا مرفوعا نعم والحال كالنعت لا لا يكون مشتقا او شبيها بالمشتق نعم باب التمييز نعم التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات التمييز هو الاسم المنصوب اذا داخل في المنصوبات أهو. اذا الاس- التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا منصوب لا يكون وجه التمييز هو الاسم المنصوب الذي ياتي إيه؟ لبيان من بهم من الذوات احنا قلنا الكلام ده بالامس لما قلنا الذوات دي اما عدد اما كيل او وزن او مساحه مش كده يا اخوانا ها لما اقول مثلا ايه ها ح- حصدنا اردبا قمحا ها يبقى فين التمييز قمح فين المميز اردبا اردبا ده مبهم ولا مش مبهم مبهم اردب ايه فول اردب شعير اردب قمح يبقى قمحا دي بينت ابهام اردب واردب هذا ده ايه هاكيل طب لما قلت مثلا ايه اكلت أقة لحما ايام ما كان في أقة يعني ها يبقى لحما ده ايه ها تمييز تمييز لمين أقة أقة دي إيه وزن ها اشتريت رطلا عسلا كذلك ده وزن طيب اما اقول ايه ها آه مثلا زرعنا فدانا قطنا زرعنا ايه فين التمييز هنا قطنا فين المميز فدان ده مساحة طيب إني رأيت أحد عشر كوكبا فين التمييز هنا كوكبا فين المميز أحد ع- ده عدد وهكذا إذا تمييز الذوات يكون بعد كيل أو وزن أو مساحة أو عدد ها في تمييز تاني قلناه بالأمس اللي هو تمييز النسب تمييز إيه يا موسى ايه طابت الاسكندريه هواء فين التمييز هنا هواء طب ميز مين ميز طيب الاسكندريه ايه وجه الطيب بتاعها ما هو طابت هواء طابت كذا طابت آه، مستقرا الى اخره قال الله تعالى واشتعل الراس ايه شيبا دي تمييز من النسبه اللي اشتعال الراس وهكذا نعم يا ابني نحو قولك تصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا يبقى فين التمييز هنا عرقا طب فين المميز لا تصبب زيد كلها كأن أصله كانوا إيه تصبب عرق زيد هو المفروض ها جاب لنا من بهم من الذوات لكن هو من بهم من الذوات أو النسب من بهم إيه هم؟ اقرا تاني يا ابن التمييز اسم منصوب ها التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات
اضف كلمه او النسب احنا عرفنا الزواج ايه بقى قلنا قبل كده كيل وزن مساحه عدد هل ده تسبب زيد عرقا في كيل في كيل في وزن في مساحة في عدد ازاي يكون من بهم من الذوات اذا المثال هنا غير منطبق على ما قبله غير ايه اه لان عرقا لم تقع بعد هذه الذوات اه انما ده اسمه تمييز نسبة تمييز ايه اه لكن بقى العظم بقى من الزواج اللي احنا قلنا عليه زرعنا فدانا قطنا اشتريت رطلا عسلا الى اخره ماشي يا اخوانا ادي من ضمن التقصير في المد في اخطاء كثير نعم وتفقأ بكر شحما وتفقه ها وايه قلت ايه وتفقأ بكر شحما تفقه بقى فوق. يبقى تفقه فعل ماض وزيد فاعل وشحما تمييز تمييز ايه نسبه برضه اذا الراجل تجاهل مين تمييز من بهم من الذوات اذا الشيخ هنا اخل ولا ما اخلش بقى رحمه الله ها اه يبقى اذا هذان المثالان تمييز ايه نسبه ليه ليس بعد وزن ولا كيل ولا مساحه ولا عدد او اشباه ذلك ماشي ها كمل وطاب محمد نفسا كذلك نفس طاب فعل ماض محمد فاعل نفسا تمييز نسبة محول عن الفاعل أصل الكلام إيه طابت نفس محمد نعم واشتريت عشرين غلاما أهو ده بقى تمييز إيه لا ف- نسبة لا تمييز ذات يا ابني تمييز إيه ذات ايه رب مسمو ليه تمييز اشتريت ايه واشتريت عشرين غلاما 20 ولا التمييز ذات عن العدد بعد العدد يعني احنا قلنا الذات يشمل عدد ووزن وكيل ومساحه يبقى برضه اسمه تمييز ذات مفرد ها عدد اشتريت 20 فدان بس ها وملكت تسعين نعجة ماشي ان ربنا بيقول في القران ايه ان هذا اخي له 99 ايه نعجة ولي نعجة واحدة نعم وزيد أكرم منك أبا ابا يبقى تمييز نسبه هنا تمييز ايه ها نسبه يبقى الشيخ ايه يبقى حطوا كلمه بيه الذوات او النسب حطوا كلمه ايه ها او النسب نعم وأجمل منك وجها ماشي ولا يكون التمييز إلا نكرة نعم ولا يكون إلا بعد تمام الكلام الا بعد تمام الكلام رتبه حط كلمه ايه ها لكن ممكن يتقدم ولا مش ممكن يتقدم اه يمكن يتقدم. نعم باب الاستثناء ماشي وحروف الاستثناء ثمانية الاستثناء هو ايه هو اخراج شيء لولا ذكره لدخل او ادخال شيء لولا ذكره لخرج يعني بنقول مثلا ايه قام الطلبة الا زيدا زيد ده لما قلناش الا زيدا كان يبقى قام ولا ما قامش قام لكن لما قلنا الا زيدا ما قامش يبقى كأني قلت إيه قام الطلبة لكن زيدا لم يقم فاستغنينا عن جملة لكن زيدا لم يقم قلنا إيه إلا زيدا إلا إيه إلا زيد قال الله تعالى وقلنا الأسبوع- المرة اللي فاتت فسجد الملائكة إيه كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس ده ها استثناء منقطع وكلمنا بالأمس عن ذلك نعم وحروف الاستثناء ثمانية خليها أحرف لأن ده جمع قلة وأحرف الاستثناء ثمانية أو ثمان يجوز أن نقول إيه ها ثمانية أو ثمان لأن العدد إذا تأخر عن المعدود يجوز المخالفة والموافقة والمخالفة أولى استصحابا للأصل نعم وأحرف الاستثناء ثمانية وهي وهن مم.
وهن إلا وغير إلا دي أم باب الاستثناء إلا إيه ها أم باب الاستثناء وأحرف الاستثناء يا أخوانا على ثلاثة أقسام منها ما لا بد أن يكون حرفا ومنها ما لا بد أن يكون اسما ومنها ما يحتمل الفعلية والحرفية ومنها ما لا يكون إلا فعلا ده هم أربعة مش ثلاثة هم أربعة إيه ها منها ما يكون حرفا فقط إلا منها ما يكون اسما فقط غير وسوى وسوى وسواء غير سوى ها سوى سواء الأربعة دول إيه لابد أن تكون أسماء طيب طيب ما خلا ما عدا ما حاشا ليس لا يكون هذه أفعال فقط إنما خلا وعدا وحاشا من غير ما يجوز أن يكون حرفا أن يكن حرفا وأن يكن أفعالا يبقى أقسام أدوات الاستثناء كام ها أربعة ما يتحتم حرفيته إلا ما يتحتم اسميته سوى وغير وسوى وسواء أولا سوى وسوى وسواء وسواء الأربعة دول زي بعض بس دي لغات اسمها إيه؟ يعني مثلا قام القوم سوى زيد أو سوى زيد أو سواء زيد أو سواء زيد فالأربعة من- سواء أقلهن سواء كسماء وسواء كنداء يبقى كم واحد ها، غير سوى سوى سوى سواء خلاص دول يتحتم أن يكون إيه ها أسماء طب الذي يتعين أن يكون أفعالا ها ما خلا وما عدا وما حاشا وليس ولا يكون ليس زي ايه كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكلوا ليس السن والظفر ما ايه ها ما انهر الدم فكلوا ايه ليس السن يعني الا السن والظفر وممكن تستبدلها بايه لا يكون السن او الظفر طيب ما يجوز فيه الوجهان اللي هو الحرفيه والفعليه خلا وعدا وحاشا قل يا وهن إلا وغير وسوى وسوى وسواء وسواء وسواء وخلا وسواء.
وعدا وحاشا حط كمان وسواء وخلا وعدا وحاشا يبقى الراجل تجاهل مين ما خلا وما عدا وما حاشا وتجاهل ليس ولا يكون في الاستثناء نعم تفضل فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا المراد بالتمام في هذا الباب ما ذكر فيه المستثنى منه المراد بالتمام ايه هنا مم. ما ذكر ايه اه و- والمراد بالايجاب ما لم يتقدمه نفي او شبهه زي ايه زي المثال فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس وزي قوله تعالى فشربوا منه الا قليلا منهم نعم نحو قام القوم إلا زيدا فهنا الاستثناء ايه تام موجب تام ايه تام وجود القوم اللي هو مستثنى منه وموجب اللي هو قام ها يبقى هنا يجب نصب مين المستثنى بإلا نعم وخرج الناس إلا عمرا كذلك وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء أيوة نحو ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد إلا زيد يبقى بدل مرفوع من مرفوع اللي هو القوم وإلا زيدا منصوب على الاستثناء وبالوجهين قرئ قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل ما فعلوه إلا قليلا منهم يبقى إذا كان الكلام تاما أي ذكر المستثنى منه غير موجب بأن تقدم نفي أو شبه فإن المستثنى يجوز فيه الإتباع على البدلية وإحنا عارفين البدلية يبقى مرفوع مرفوع منصوب منصوب إلى آخره ومن نصب على الاستثناء نعم وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد يعني اسمه يسموه استثناء المفرغ بيسموه ايه بقى؟ ها؟ المفرغ يعني ايه مفرغ؟ اي تفرغ ما قبل الا للعمل فيما بعد الا شيل ما والا تنطقها تقول ايه؟ قام زيد فاعل ما رأيت إلا عمرا شيل ما وإلا تبقى إيه رأيت عمرا ما مررت إلا بخالد شيل ما وإلا تقول إيه مررت بخالد أدي معنى المستثنى المفرغ استثناء المفرغ هو الذي حذف منه المستثنى منه وتقدمه نفي أو شبهه فيعرب على حسب الإيه ومنه قوله صلى الله قوله تعالى وما محمد إلا إيه رسول يتعمل بإيه خبر شيل ما وإلا تبقى إيه محمد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد نعم.
والمستثنى بغير بغير وسوى وسوى وسوى وسواء وسواء. مم.
مجرور لا غير تمام يبقى ده مريحنا اهو آه، قام القوم غير زيد سوى زيد آه ما قام القوم غير زيد او غير زيد الى اخره يبقى المستثنى بغير وسوى وسواء وسوى ده ايه مجرور دائما على انه مضاف اليه يبقى ده مريحنا ولا مش مريحنا اللي هو مين بقى المستثنى اه نعم والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره يجوز نصبه إذا اعتبرنا هذه أفعالا ويجوز جره إذا اعتبرنا هذه حروفا يعني ممكن تقول إيه أحب الناس خلا اللص وخلا اللص وحاشا اللص وحاشا اللص إلى آخره نعم حاضر نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وع- وعمر وعمل نعم وحاشا وحاشا بكرا وبكر نعم ماشي خلاص بعد إيه بقى باب لا ماشي يبقى احنا واقفين يا اخوانا على ايه بقى؟ باب لا النافية للجنس التي تسمى لا التبر... للتبرئة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكر الله لكم حسن الاستماع, حسن الاستماع وجزاكم الله عنا خير الجزاء وشكر الله لإخواننا في قناة الرحمة وقناة الرياض وجزاهم الله عن العمل الإسلامي خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته